بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين النهارده عيد سيدي يعني عيد خاص بالسيد المسيح خميس العهد او عيد تاسيس العشاء الرباني عاوز اكلمكم نعمه ربنا عن مشاعر خاصه بسر التناول أو ممكن نسميها مشاعر إفخارستية تعرفين سر التناول أحد أسمائه سر الإفخارستية يعني سر الشكر أول شعور لازم يكون في قلبنا وإحنا بنقرب من سر التناول هو مشاعر التوبة أقدس حاجة في حياتنا كمسيحيين هي لحظة اقترابنا من جسد الرب ودمه وفكرة الاستحقاق اللي الناس كتيرة بتخاف منها أو الاستعداد وناس كتيرة ضميرها يتعبها وتحس إنها غير مستحقة وطبعا انتوا عارفين إن مفيش حد مستحق ولا الملائكة يستحق حتى النظر إلى جسد الرب ودمه مش لمسه إنما كنيستنا وابائنا وانجيلنا علمنا ان الاستحقاق معناه شرطين كبار انك تكون عندك ايمان مستقيم وانك تكون تائب طبعا بالضروره هتكون متعمد ده الاستحقاق او ده الاستعداد اللائق انما عشان تيجي كامل طب هو مين هيجي كامل ومين هيجي بلا خطيه طب ده احنا نحتاج جسد الرب ودمه عشان نبقى كاملين عشان كده تلاحظوا ان كنيستنا تحب قوي كلمة كرياليسون بشكل يمكن بالنسبة للناس اللي مش متعودة عليه استغربوا تقول ما وراكوش غير الكلمة دي طول نهار كرياليسون كرياليسون بصراحة ما وراناش غير الكلمة دي احنا غاويين الكلمة دي لأن كلمة كرياليسون هي التعبير عن التوبة يا رب ارحم الواحد يحط فيها كل مشاعر الخجل واحساس التقصير وعدم الاستحقاق وكل المشاعر المقدسة بتاعت التوبة في كلمة كرياليسون عشان كده الكنيسة ما بتبطلش تقول كرياليسون من أول القداس لآخره تلاقونا كلمة يا رب ارحم دي هي الكلمة اللازمة أو الماسكة في لسان الشمامسة والشعب وكل ما ابونا ينبهنا الى حضور المسيح على طول نقول يا رب ارحم لانه احنا قد نقدر نقف قدام المسيح له المجد شعور التوبة أقرب إلى شعور العروس الخجول بلقاء عريسها في تعبيرات للآباء القديسين شبهوا القداس بحفل زفاف ودي خدوها من كلام المسيح لما ادانا مثل المدعوين حتى قالوا النص الاولاني من القداس حفل خطوبه لانه اساسه الكلمه يعني تعرفين الجزء الاولاني من القداس البولس والكاثوليكون والابراكسيس في الانجيل كله كلمه ربنا فالعريس بيربط عروسته بكلمه بكلمته وبعدين النص الثاني بقى النص اللي فيه الاتحاد اللي فيه الالتصاق ده بتاع الزواج اللي هو التناول عشان كده دايما كنيستنا تقول يا جماعة لازم تحضروا الكلمة الأول لازم تحضروا الإنجيل قبل ما تتناول محدش بيتجوز من غير ما يتخطط اليومين دول فيه طبعا بس يعني ملناش دعوة بالحاجات الغلط إنما في الأصل في خطوبة وبعدين جواز والخطوبة خلي بالكم معناها عميق قوي الخطوبة فترة تعارف فاحنا طول الجزء الاولاني من القداس بنتعرف بالمسيح من هو هذا المسيح اللي جالنا من السماء وفدانا واشترانا بيحبنا الحب ده كله وعلمنا نعيش ازاي ولما نحبه قوي ونقرب منه قوي الشماس يقول تقدموا تقدموا يلا ادخلوا بقى عشان ايه تبقوا واحد مع العريس وتتحدوا بيه الى الابد طبعا العروس الخيبانه اللي زي حالتنا دي حاسه انه تيجي ايه في العريس المحترم ده فيبقى دايما مشاعر الكنيسة هي مشاعر التوبة أو مشاعر الخجل بماذا أرد للرب عن كل إحساناته زي عريس مغرق عروسته هدايا وعطايا وهي مش عارفة تعمل له إيه ما عندهاش حاجة هتديله إيه هي بس لسان حالها تقول ماذا أرد للعريس عن كل إحساناته كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أهتف يعني ما فيش غير إن أنا أتناول زي ما هو عاوز وأقعد أسبح بقية عمري كله وأشكره على النعمة اللي خدتها عشان كده تلاحظوا ان ربنا قبل ما يأسس سر الإفخارستية عمل طقس غسيل الأرجل وانتوا برضه يمكن عارفين انه ده كان احد طقوس عشاء الفصح انما ما كانش المفترض ان المسيح اللي يغسل الرجلين كان بيجي اصغر خدام يغسل رجلين اللي قاعدين لكن ربنا غسل رجلين تلاميذه قبل ما يناولهم عشان يفضل في معنى التطهير قبل التناول بس مش التطهير بالمعنى الجسدي بدليل ان بعد كده قال كلكم طاهرون ولكن ليس كلكم يقول يوحنا لانه عرف مسلمه طب ما انت يا رب غسلت رجلين يهوذا زي ما غسلت رجلين الباقي اه هو من الخارج تطهر انما المشكله مش تايب ما عندوش مشاعر خجل كل التلاميذ والمسيح بيغسل رجليهم كانوا مكسوفين وكانوا مستكترين انت يا رب تغسل رجلينا وبطرس عبر وقال له ايه تغسل رجليها ازاي لن تغسل رجليها ابدا قال له لو لم اغسلك لا يكون لك معي نصيب يعني لو ما ما ما نضفتش لو ما تبتش يبقى مالكش نصيب في التناول لازم تتوب قال له طب اغسلني كلي قال له ما انت اتغسلت مره يعني اتعمدت قبل كده الذي اغتسل مره ليس له حاجه الا الى غسل رجليه يعني بدل اتعمدت مش كل مرة هتتناول هتتعمد انت اتعمدت بس نغسل رجليك يعني التوب عشان كده القداس هو رحلة توبة عشان كده اللي بيجي على التناول على طول بصراحة ما غسلش رجليه يعني ما ينفعش يتناول ليس له نصيب في الميدة إنما لازم يحضر من بدري ولازم يتوب ولازم يخشع ولازم يسجد ولازم يحس إنه ما يستاهلش ولازم يصرخ طالب الرحمة وبعد كده الشماس يقول له قرب ما تخافش قرب القدسات للقديسين يقول له انا مش قديس يقول له ما هي ما هي نعمه ببلاش في مثل المدعوين ربنا يسوع دعا الناس المحترمين كلهم تمنعوا واعتذروا بادب وقالوا مشغولين كل واحد مشغول بطريقه انما ربنا صعب عليه وقال المدعوين لم يكونوا مستحقين طب فرجنا يا رب مين بقى اللي مستحق إذا كان المحترمين دول الأغنياء طلعوا ما يستهلوش أم قال العبد البار بتاعه اطلع هات من الشوارع ومن الحواري ومن الأزرق وهات املى بيتي العشاء جاهز وكل شيء معد فبقى يجيب الناس الغلابة طب الناس الغلابة دي مستعدة لعشوة عرس ابن ملك مش مستعدين فكانوا على الباب يحموهم ويلبسوهم ويشيكوهم ويدخلوهم عشان يحضروا العشوة عشان كده لما دخل ما لقاش لقى واحد مش لابس نظيف قال له انت دخلت هنا ازاي مع ان كلهم فقر بس كلهم استحموا استحموا قلنا يعني تعمدوا وثانيا يعني تابوا فربنا كده قبل ما يناولنا يبص علينا يقول في واحد ما عليهوش لباس العرس مش سايب ليه ده طلعوه بره كان زمان الكاهن في القرية بيبقى عارف واحد واحد وعارف مين عايش حياة توبة ومين مش عارف حياة توبة كان ممكن الكاهن يشخط في واحد ولا اطلع بره تتناولش روح صالح اخوك الاول شوفوا كانوا شداد عننا زمان كانوا جدعان بس كانوا عارفين واحد واحد عارفين مين اللي عنده توبة فعليه لباس العرس ومين اللي داخل باستهتار مش داخل من الباب لا عنده مشاعر توبة ولا واخد على وصية ربنا ولا مهتم يطيع ربنا فلا يستحق التناول وكان زمان الناس يصرخ ويقول أصل ده نور ونار طبعا احنا يعني بطلوا الحاجات دي عشان الناس ما تخافش انما ده مش معناه استهتار بالتناول تلاحظوا كمان ان قرايات الكنيسه دورها انها تنخس القلب عشان تحرك مشاعر التوبه تلميذي عماس بعد قيامة المسيح يوم الحد على طول اللي جاي المسيح له المجد مشي معاهم مسافة طويلة من أورشليم لغاية عمواس وكانوا متنكدين ومتضايقين عشان المسيح اتصلب فضل طول السكة يحكي لهم ويشرح لهم ويكلمهم وينورهم ويقولوا بعد كده ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق يبقى كلمة ربنا دورها إيه تلهب القلب تحركه تنقيه عشان كده المسيح يقول أنتم أنقياء بسبب الكلام طب أنت ما حضرتش الكلام النهاردة الإنجيل والبولس والحاجات دي تنقيت إمتى عاوز تدخل تاخد نصيب في الإفخارستية كده من غير نقاوة يفضل طول السكة يحكي معاهم وينقيهم وبعدين في الآخر يكسر الخبز ويناولهم ويختفي احنا محتاجين نعيش دايما في مشاعر توبة ولما يكون الواحد فينا مش عارف ومش حافظ عنده كلمة سهلة قوي يقول كلمة كرياليسون مفتاح للسماء مفتاح للتناول لما كنت تعرف تقول حاجة قول زي العشرة ارحمني يا رب أنا خاطئ صعبة دي ايه رأيك ان دي خد بيها كل حاجة نزل مبررا انما اللي قاعد يقول كلام كتير الفريسي ما خدش حاجة حتى القداس كل الصلوات اللي فيه بتحرك مشاعر التوبة يعني أبونا يعيد ويزيد في قصة الخلاص يحكي لنا إزاي ربنا خلقنا نضاف بدون خطية والخطية دخلت والموت دخل في رجليه والمسيح جه لغاية الدنيا ومات بدلنا واتبهدل عشاننا عشان يرفع الخطية ده يعمل فينا إيه الكلام ده يخلينا نشعر بخجل أنا رب اللي بهدلتك أنا اللي نزلتك من السماء أنا اللي خليتك تموت بدالي فتبقى مشاعرك طول القداس بتقول يا رب ارحم صحيح يا رب انا ما استاهلش كل ال ال اللي انت عملته معايا وانت ما تستاهلش كل اللي انا عملته معاك حتى في اخر القداس كمان لما ابونا يوصل لحته ايضا ياتي في مجده يدين الاحياء والاموات تلاقي كل الشعب خاف وقال له يا رب كرحمتك كرحمتك وليس كخطايانا احنا صحيح نستاهل جهنم حسب خطايانا لكن طالبين الرحمه يعني قبل ما ابونا يمسك الاقداس ويبدا التقديس لازم ينبه الشعب ان احنا هنواجه ربنا في يوم الدينونه مستعدين ولا لا نقول له لا مش مستعدين بصراحه احنا عاوزين الرحمه فيصرخ كل الشعب كرحمتك يا رب ليست خطايانا ودي مشاعر توبه ابونا وهو بيقسم الذبيحه وكده عمالين نقرب من التناول كل كلمتين يقولها ابونا كل الشعب يقول يا رب ارحم كل لما يكسر حته من جسد المسيح الشعب كله يصرخ يا رب ارحم وبعدين ابونا في حته في الاخر اسمها الاعتراف يسجد وكل الشعب يسجد وكل واحد يعترف بخطيته قدام ربنا حتى الكاهن يقول يا رب ليس بخطاياي الخاصة ونجاسات قلبي تمنع شعبك من نعمة روحك يعني أنا ما استاهلش والشعب ما يستاهلش بس يا رب هي رحمتك بقى حاللنا وحالل كل شعبك مشاعر توبه بدون مشاعر التوبة ما يستاهلش الواحد يقرب لأن ربنا اقترب من كل التائبين بفرح ولكنه رفض غير التائبين يعني لما تبص على الفريسيين على اليهود على الناس دول دول غير تائبين ما لهمش مع المسيح نصيب انما تبص على السامريه تبص على زكه تبص على المراه الخاطيه تبص كل دول ليهم نصيب لانهم تائبين فاحنا شغلتنا الأساسية طول القداس هي التوبة مشاعرنا الأساسية مشاعر توبة لدرجة في واحد من القديسين قال تعبير جميل قال المسيحيين يقيمون الإفخارستية والإفخارستية تقيم المسيحيين يعني المسيحيين شغلتهم يعملوا قداس والقداس شغلته يعمل مسيحيين يعني أساس حياتنا كلها هي الحكاية اللي احنا فيها دي ان احنا نعمل قداس ونتناول ده كل اللي يشغلنا طول حياتنا والقداس هو اللي يعملنا مسيحيين بدون قداس ما نبقاش مسيحيين ودي دخلنا على الفكرة الثانية مشاعر إيمان كنا بنتكلم عن مشاعر إفخارستية نقول مشاعر توبة ثاني حاجة مشاعر إيمان الكلمة الثانية اللي تتكرر بإلحاح طول القداس أمين أؤمن تلاقي طول نهار الشمامسة ما مرهاش غير أمين أو أؤمن أو حقا نؤمن هي هي وساعات بالثلاثة أمين أمين أمين نؤمن نؤمن نؤمن شغلان إيه حكاية أمين نؤمن عمالين فيها طول الوقت أصل الحقيقة اللي بيحصل ده فوق العقل يعني ربنا له كل المجد الغير محدود الغير منظور يبقى قدامنا على المذبح جسد ودم على شكل قربانة طب وده عقل مين اللي ح- ح- يلمها الحكاية دي إنما ربنا يسوع علمنا كده قال لنا خذوا كل هذا هو جسدي فالتلاميذ قالوا أمين واحنا وراهم نقول امين خذوا اشربوا هذا هو دم واللي ياكل جسد يشرب دم ياخد حياه ابديه خلاص امين عشان كده الكلام ده ما عجبش الناس اللي بتفكر زياده الحكماء والعقلاء بتوع اليهود فاعترضوا قالوا له كيف يقدر هذا ان يعطينا جسد ايه الكلام ده ورجع ناس كتير رجعوا ليه مش عارفين يقولوا امين الحكايه محتاجه امين مش محتاجه بالعقل عقل ايه طب هو العقل يجيب ايه ولا ايه وهو كان العقل يقبل ان ربنا يتجسد ويبقى انسان ما دي فوق العقل وهو العقل يقبل اللي احنا بنعمله ده فوق العقل مش ضد العقل بس فوق العقل فوق التصور وفوق الادراك انما ربنا من محبته لاولاده بيدي حاجات لا يعقلها الانسان العادي عشان كده يقول له احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه الاسرار دي عن الحكماء والفهماء واعلمتها للاطفال الأطفال لما ربنا يقول لهم حاجة يقولوا إيه أمين زي ما يقول حاضر okay أمين دي يعني بالبلد عند الأجانب يعني okay ماشي اللي أنت تقول عليه ماشي إحنا بقى لازم نبقى عندنا مشاعر الأطفال طول القداس في طقس جميل يمكن بعضكم عارفه الكاهن في آخر القداس خالص بيقول سرا وبعد الكهنة تقولها جهرا بعد ما يخلص التناول خالص يرفع الصينية ويبص للسماء كده يقول له فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء أعلنت لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك يعني معقول أنت كنت في إيدينا وكلناك أكل ودخلت جوانا ده الحكماء والفهماء مش فاهمين حاجة إنما احنا اتمتعنا بيك وخدناك وشربناك فالقصة كلها محتاجة أمين محتاجة أن نؤمن والإيمان محتاج توبة والتوبة والإيمان يمشوا سوا لأن التواضع هو اللي يجيب إيمان المتكبر هو اللي يمشي عقله ويقعد يقول إزاي وشمعنا ويعطل الدنيا عشان كده ابونا يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ليه؟ لأن احنا شايفين المسيح بس هو ضعف نظر المسيح على المذبح طوبى لأذانكم لأنها تسمع المسيح بيتكلم بس هو ضعف بعين الإيمان وببساطة الأطفال المسيح حاضر بيوعظ وبيتكلم وبيعلم وبعد كده بيقدم نفسه ذبيحة عشان ناكله ونعيش بيه للأبد عشان كده تلاحظوا أن القداس كله طائق الإيمان يعني طول القداس أبونا يعلن إيماننا بالثالوث الأقدس كل مرة يرشم يرشم بالثلاثة مبارك الآب مبارك الابن مبارك الروح القدس والشعب يقول أمين والشعب يقول امين يعلن ايماننا بالروح القدس العامل فينا والشعب يقول امين كل حته من دول موجوده في القداس مستفادنا بان ده جسد حقيقي ده ابونا يقولها بقى كذا مره جسد ودم حقيقي الشعب يقول امين يعيدها تاني دم الاله يقول امين يعيدها تالت جسد ودم عمان الهنا يعيدها الشعب يقول امين يقوم يرفع بقى الصينيه اؤمن ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذ ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع يوم الشماس يقول امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن ما فيش حد يتناول غير كده لازم تعلن ايمان لواحد يجي يتناول ابونا يقول له جسد حقيقي يقول امين الاول ويفتح بقه وكل ما يقرب من الدم يقول حقيقي العمان يقول اله يقول امين الاول عشان ياخد الدم لان هو ده ايمان الاطفال اللي يخليك تتمتع بالسر النهارده في هجوم على الأسرار هجوم عقلاني والهجوم ده مش جديد كل العقلانيين على مدى التاريخ يهاجموا يسمع نسمع واحد يقول لك ايه انتوا يعني بتاخدوا حاجات بمزاجكم كأرثوذكس تيجوا عند خذوا كل هذا هو جسدي وتقولوا جسد حقيقي ولما يقول مثلا انا هو باب الخراف ما تقولوش ان المسيح باب حقيقي ليه شوفوا النقد يجي ازاي هقول لكم مبدأ مهم طبعا لعبة الشيطان دايما هي تفسير الانجيل الشيطان حفظ الانجيل اكثر مننا كلنا إنما الخبث والدهاء بتاعه يفسر على هواه عشان يطلع أفكار غلط ففي لعبة مشهورة إن الواحد يفسر ويطلع فكرة على مزاجه إنما إحنا عندنا مبدأ مهم أوي إن لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة بمعنى إيه؟ في محكين دايما يشرحوا الإنجيل الإنجيل نفسه يشرح نفسه والكنيسة تشرح الإنجيل هتقول الكنيسة مين؟ ما أي واحد يقول أنا كنيسة لا الكنيسة نقصد كلمتين مهمين أوي التاريخ والآباء القديسين أو يتلخصوا بكلمة واحدة اسمها التقليد أديكم مثل يعني حكاية مثلا هذا هو جسدي احنا بنقول يبقى جسد حقيقي بدل قال هو هذا هو جسدي وفي ناس بتقول كده وكده بقول لهم طيب نرجع الأول للإنجيل نشوف الإنجيل فسرها إزاي إذا كان هذا هو جسدي حقيقي ولا كده وكده لو كانت كده وكده وناس كتيرة سابت المسيح بسبب إصراره على خذوا كل هذا هو جسم ما كان قال لهم تعالوا يا جماعة زعلتوا ليه ده أنا بقول الكلام كده وكده ده في يوحنا ستة اللي قعد المسيح يقول هذا هو جسدي أو رجع كثيرون إلى الوراء ولم يعودوا يمشون وراءه لدرجة قال لتلاميذه أنتوا كمان عايزين تمشوا فبطرس قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك لو المسيح كان يقصد كده وكده كان قال لهم انتوا زعلتوا ليه تعالوا هو مش عاوز يخسر كل الناس انما كان هنا خسر ناس كتير قوي لانه مش راضيين يقبلوا ان جسده مأكل حق دمه مشرب حق برضو الانجيل يقول ايه من لا يأكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه بقى هي لو كده وكده يبقى الواحد ملوش حياة خالص لو ما كانش دي اذا كانت كده وكده دي لازم حاجة حقيقية عشان كده تدي حياة أبدية وهي لو كانت كده وكده تدي غفران خطايا من يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه يعطى لمغفرة الخطايا تبقى حقيقية ولا كده وكده طيب وليه التلاميذ كلهم ما خدوهاش كده وكده يعني متى ومرقس ولقى حكوا العشاء الرباني بالظبط زي ما عمله المسيح وبولس اللي ما حضرش العشاء الرباني يقول حاجة جميلة يقول أنا تسلمت من الرب ما سلمتكم طب هم استلموا يوم العشاء الرباني انت استلمتها فين دي دي لغاية دلوقتي لغز بعض القديسين يقولوا المسيح علمها له بنفسه وبعض القديسين فسروها ان التلاميذ علموه سر التناول لأن يقول في الحتة دي أنا استلمت من ربنا أنه في الليلة التي سلم فيها ذات وأخذ خبزا وبارك وشكر وقسم وقال خذوا كل هذا هو جسدي طب ده بولس اللي ما كانش حاضر الليلة بيقول نفس الكلام طب قول لنا يا بولس كده وكده ولا حقيقة يكمل ويقول إيه إذا من يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما مجرما لا الحكاية مش كده وكده بقى إذا كان هيطلع مجرم أكيد الموضوع جهاد وبعدين يشرح عشان اللي مش راضي يفهم يقول ياخد دينونة لنفسه لأنه لم يميز جسد الرب يعني لم يؤمن إن ده جسد حقيقي معناها كده ما عندوش تمييز البني آدم اللي بياخده كده وكده لو عنده تمييز كان يدخل بخوف وبخشوع وبتوبة وبإيمان إنما اللي لاغي ده كله يبقى لم يميز جسد الرب ياخد دينونة لنفسه سفر أعمال الرسل احنا كده لسه في الإنجيل الإنجيل بيشرح الإنجيل واخدين بالكم يبقى النص اللي في الإنجيل بدل ما حد يفسره على هواه نجيب بقية كل الكلام اللي في الإنجيل ونشوف نلاقي كل الإنجيل بيتعامل مع الجسد والدم كسر كحقيقة كنعمة إلهية يا تدي دينونة وهلاك يا تدي حياة أبدية وغفران ده هتبقى حكاية كده وكده وتحدد مصير الإنسان يمين وشمال إزاي سفر أعمال الرسل يحكي لنا إن الكنيسة تجتمع كل حد عشان توزع جسد الرب أهم اجتماع في الكنيسة كل حد يعمله قداس تقروها في أعمال اثنين وفي أعمال أربعة وفي أكتر من مكان من سفر الأعمال لدرجة في ليلة من الليالي بولس قعد يوعظ والجدع اللي اسمه أفتيخوس ده وقع مات أن بعد ما عمل السر وناول الناس جابوا أفتيخوس حي كشهادة لقوة هذا السر العجيب اللي بيحيي النفوس ويدي حياة أبدية إذا كان الإنجيل بيشرح الإنجيل كمان التقليد يشرح الإنجيل يعني إيه؟ لما يجي واحد يقول لك أنتوا بتفسروها كده إنما إحنا فاهمينها غير كده قول له دقيقة واحدة هو إحنا أول مسيحيين نعيش في الدنيا إحنا بقالنا 2000 سنة في مسيحيين وأقوى فترة في تاريخ المسيحية في العالم أول 400 سنة بلاش انا وانت نتفاهم تعالى نرجع لاول 400 سنه الجماعه اللي عاشوا اول 400 سنه وقدموا اكبر عدد من الشهداء والقديسين في تاريخ كنايس العالم كله وما كانش فيه طوائف لا بروتستانت ولا ارثوذكس ولا كاثوليك كان عندهم تناول ولا لا وكانوا بياخدوا جسد ربنا ودمه ازاي بايمان بخشوع بسجود ولا لا طبعا سهل قوي نرجع للمخطوطات والمراجع ده احنا بنتكلم في 450 سنة قبل ما يحصل أي انشقاق في الكنيسة في العالم نلاقي إن كل الآباء اتكلموا عن سر الإفخارستية بمنتهى القداسة وبمنتهى الرهبة والعظمة واعتبروه يعني أغلى حاجة في حياة المسيحي يبقى اللي لسه طالع أول امبارح هيعلمنا الإنجيل والقديسين بتوعنا اللي قدموا حياتهم للمسيح وماتوا من أجله مش هنستلم منهم اللي عاشوا بيه أقول لكم حاجة تاني طيب احنا كنيستنا لازم يكون فيها هيكل ومذبح لان احنا اساس القصة كلها مذبح نقدم عليه الجسد والدم لما يقول لك الكنائس الجديدة ما فيهاش مذابح قول له طب بلاش الجديدة كلها تعال نرجع للكنائس الأثرية تاريخ بقى الكنائس الأثرية اللي في الأديرة وفي مصر بالذات مشهورة بكنائس الكنائس الأثرية دي فيها مذبح ولا ما فيهاش؟ طب المذبح ده عاملينه ليه؟ ما كانش فيه تناول فيها هيكل ولا ما فيهاش؟ طب ما دي شهادة من التاريخ إن اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي ممتد من 2000 سنة عبر كل الأجيال الأديرة القديمة اللي كلها كنائس أثرية فيها مذابح ولا لأ؟ وبعدين يقول لك المذابح بطلت مع اليهود المسيح ده بتاع اليهود قال له ما قريتش عبرانيين 13 بولس بيقول لليهود لنا مذبح ده بولس اللي بيقول بيقول لنا مذبح لكن لا سلطان للذين يأكلون يخدمون المسكن المسكن على خيمة الاجتماع والهيكل أن يأكلوا من المذبح يعني إيه؟ يعني اليهودي اللي لسه بيذبح ذبيحة حيوانية ملوش يقرب من المذبح بتاعنا يبقى عندنا مذبح وعندنا ذبيحة غير حيوانية هي جسد الرب ودمه عبر كل الأجيال أغلى حاجة في حياة الواحد يبقى نقول نؤمن ولا لا كمان الطقس اللي رتبوه الآباء عبر مئات العصور إذا كان واحد يتربى في الكنيسة كده من غير ما حد يشككه يجي الشماس يصرخ يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة فأبونا يرفع الجسد يقول الجسد المقدس الشعب يقول ايه نسجد ها يبقى ايمان حقيقي ولا لا نسجد لجسدك المقدس لو كان كده وكده هنسجد لحاجه كده وكده نسجد لجسدك المقدس ولما يقول والدم الكريم كل الشعب يسجد ويقول ونسجد لدمك الكريم ما انساش وانا عشان ناس صغير كنت بصلي مع كاهن عجوز في كنيسه بعيده وفي الحته دي انا سرحت فلقيت ابونا العجوز قال لي اسجد يا ابني اسجد بانفعال كده حسيت انه شايف المسيح قدامه المسيح مش كده وكده هو عايش كده حياته كلها قدام المسيح عاوزين بعد العمر ده كله يجوا يقولوا له ده كده وكده كده ده وكده وده ايه ده انت ضيعت اغلى حاجه في حياه الكنيسه كلها احنا بتوع امين واحنا بتوع كرياليسون ولا بتاع العقل بقى والفلسفة خليه بره الكنيسة ويمكن يفضل بره الكنيسة إلى الأبد آخر شعور أكلمكم عنه الإفخارستية تولد فينا اشتياق للأبدية اشتياق للأبدية ليه؟ لأن المسيح له المجد لما عمل العشاء الأخير حتى بنسميه العشاء الأخير يعني قال لهم أنا اشتهيت أقعد معاكم لأعدادي لكن المرة الجاية في السماء فأصبحوا دايما التلاميذ كل مرة يعملوا العشاء الأخير قلبهم متعلق بإيه؟ بمجيئه عشان كده كمل الكلام وقال اسمعوا هذا لذكري إلى أن أجيء عشان كده كل مرة نقول أمين أمين بموتك يا رب وصعودك ومجيئك التاني إلى أن أجيء هي ده شعورنا كل قداس كل قداس واقفين في العهد عشان كده اسمه خميس العهد هنا في عهد بين الله وبين شعبه ان احنا بتوعه وهو بتاعنا احنا عروسته وهو عرسنا هو يعطينا جسده ودمه واحنا نقدم له حياتنا وبعدين يقول ايه هنفضل متفقين كده لغاية ما اجي على السحاب اخدكم معايا فنقول له يا رب يلا تعالى بقى كل مرة نصلي القداس يتحرك فينا اشتياقات لمجيء المسيح نقول بحماس وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين نسبح واحنا بنتناول كأننا دخلنا السماء لأن هي السماء فيها إيه غير المسيح حاضر وسط ملائكته وقدسيه طب ما القداس كده فكأننا في كل قداس بنعمل بروفا للأبدية وبروفا لمجيء المسيح وتتحرك فينا المشاعر ونقول له بقى أمين تعالى أيها الرب يسوع طالبين سرعة مجيء يوم الرب لكن اللي ما عندوش قداس ما عندوش تناول وما عندوش مشاعر توبة وما عندوش أمين أمين طب هو شاف المسيح فين ولزق له فين وحبه فين كل مرة الواحد يتناول يقول له يا رب أنت بتديني جسدك عشان جسدي الضعيف ده يكمل اليومين بتوعه إنما بقول لك خليني أقلع جسدي عشان أتحد بيك اتحاد أبدي أنا اتحادي بيك هنا دايما ضعيف بسبب ثقل جسدي كل ما أطلع من القداس أرجع أتوسخ تاني وأتلخبط تاني وما يبانش عليا النعمة اللي خدتها إمتى بقى أقلع هذا الجسد ويصير هذا الاتحاد إلى الأبد تبقى شهوة قلب كل متناول إنه عاوز يتناوله ويطير السماء عاوز المسيح يجي خلاص مش عاوز غير كده عشان كده بولس له تعبير جميل يقول أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم إحنا في القداس الكنيسة بتبقى عاوزة تطيرنا بره حدود الجسد عاوزة تفصلنا عن الجسديات والأرضيات عشان تقول لنا السماء أحلى كتير من الأرض دي كلها فكأن كل قداس هي دخول للسماء وبالتالي اشتياق إلى السماء الحقيقية ربنا يدينا نعمة نعيش بقداسة وبر كل أيام حياتنا له كل مجد وكرم